امتى الكلام يبتدي طول ما بينا سكوت حسمع في قلبي صوت لو ابتدى امتى الكلام يبتدي سايب في قلبي وصول وردها لوحة تخون تنزف ندى امتى الكلام يبتدي طول ما بينا سكوت حسمع في قلبي صوت لو ابتدى امتى الكلام يبتدي سايب في قلبي غصون وردها لوحة تخون تنزف ندى الدمع قاعد عالورق الحب ليه اتسرق الدمع قاعد عالورق الحب ليه اتسرق كان لسه طفل بيحكي وهو طفل اتخلق الدمع قاعد عالورق الحب ليه اتسرق الدمع قال الورق الحب ليه اتسرق كان لسه طفل بيحبي وهو طفل اتخلق تاه النهار مننا تاه النهار زينا تاه النهار مننا تاه النهار زينا ليلنا سجن فجرنا طول مدار امتى الكلام يبتدي طول ما بينا سكوت حسمع في قلبي صوت لو ابتدى امتى الكلام يبتدي سايب في قلبي غصون وردها لوحة تخون تنزف ندى
احنا اصحاب الهوى لو قال لي حبي صح احنا اصحاب الهوى احنا الشوق اللي ساكن في عيون العاشقين لنا في كل الاماكن ذكرى وموال حنين الشوق اللي ساكن في عيون العاشقين ذكرى وموال حنين والليل الليل الليل الليل الليل دايما ياخدنا والليل الليل الليل الليل الليل دايما ياخدنا الليل دايما ياخدنا الليل دايما ياخدنا والليل دايما ياخدنا نحكي حكاية الهوى انا وانت ضمنا الحب في الجميل سلمنا عمرنا لسنين الشوق تميل انا وانت ضمنا الحب في الجميل سلمنا عمرنا لسنين الشوق تميل الفرحة في كل ثانية والدنيا أحلى دنيا والعيش في قلبينا سهرنا في كل ليل احنا الشوق اللي ساكن في عيون العاشقين لينا في كل الاماكن ذكرى وموال حنين والليل يا ليل الليل يا ليل الليل دايما ياخدنا والليل يا ليل الليل يا ليل الليل دايما ياخدنا الليل دايما ياخدنا الليل دايما ياخدنا الليل دايما ياخدنا نحكي حكاية الهوى يا حبيب قلبي انا بعني غنى الجمال الليل وانت هنا بيزيد حسنك دلال حبيب قلبي انا بعنيك غنى الجمال الليل وانت هنا بيزيد حسنك دلال لما بتحضن ايديا ما تسعني الدنيا دي حبيبي ولقيت كل الهنا ما بيوصفوش خيال احنا الشوق اللي ساكن في عيون العاشقين لينا في كل الاماكن ذكرى وموال حنين والليل يا ليل الليل يا ليل الليل دايما ياخدنا والليل يا ليل الليل يا ليل الليل دايما ياخدنا الليل دايما ياخدنا الليل دايما ياخدنا الليل دايما ياخدنا لحكاية الهوى
بقاش ناسي الغرام الغرام الغرام تهديه وترجعه وتقول له كفاية كفاية جراح في قلبي وتمنعه وتقول له كفاية كفاية جراح في قلبي وتمنعه ده محدش دق بابي ولا شاف حيرتي وعذابي إلا وعني يا عمري على حالي دمعه إلا وعني يا عمري على حالي دمعه إلا وعني يا عمري على حالي دمعه وتقول له كفاية كفاية جراح في قلبي وتمنعه الشوق في القلب طالع والنار جوه الضلوع لمين يا قلبي رايح تشكيله بالدموع الشوق في القلب طالع والنار جوه الضلوع ولمين يا قلبي رايح تشكيله بالدموع قسيت وتعبت ياما والجرح يهدني ومشيت سكت ندامة ولا حد يدلني والجرح يهدني آه ولا حد يدلني على سكة الرجوع على سكة الرجوع ده محدش دق بابي ولا شاف حيرتي وعذابي إلا وعني يا عمري على حالي دمعه إلا وعلي يا عمري على حالي دمعه إلا وعلي يا عمري على حالي دمعه وتقول له كفاية كفاية جراح يا قلبي وتمنعه وحياة من جرحونا وفاتونا نعيش في نار وسابوك قدام عينينا بايديهم كاس مرار وحياة من جرحونا وفاتونا نعيش في نار سابوك قدام عينينا بايديهم كاس مرار لازقيهم من عذاب وجرح قلبهم ويقولك عندي بابك حزانة ودمعهم وجرح قلبهم آه، حزانة ودمعهم عالخد للنهار عالخد للنهار ده محدش دق باب ولا شاف حيرتي وعذاب إلا وعني يا عمري على حالي دمعهم إلا وعلي يا عمري على حالي دمعه إلا وعلي يا عمري على حالي دمعه وتقول له كفاية كفاية جراح يا قلبي وتمنعه
ليه لما بفرح قلبي ما بيبقاش مصدق بحس اني في عز فرحي كاني بغرق بإن قلب الفرح مش لايق عليه
عمره شايل جوا منه نار بتحرق ليه لما بضحك ببقى مستغرب ملامحي بضحك وروحي مكشرة مخبي جرحي بحاول ابقى مش حزين وبحاول افرح لكن تمل الحزن بينسيني فرحي كل الحكاية إن الوجع عايش معايا إن الحياة عشقت بكايا إني بقيت مش قادرة أعيش الحكاية إن الحياة سودت في وشي ونفسي أسيب الدنيا وأمشي لا عارفة أموت ولا عارفة أعيش كل الحكاية إن الوجع عايش معايا إن الحياة عشقت بكايا إني بقيت مش قادرة أعيش كل الحكاية إن الحياة سودت في وشي ونفسي أسيب الدنيا وأمشي لا عارفة أموت ولا عارفة أعيش بيبكي فيا كل شيء إلا عينيا وقلبي من الوجع اللي فيه صعبان عليا بكره أشوف بعينيا عين شمتانة فيا ومستني في عز حزني مش بيبان عليا طول عمري بحلم إن أكون إنسان سعيد لكن بفوق من الحلم قلق وجع جديد دايما في شيل الهم بطلع من الأوائل وفي السعادة والفرح على طول بليد كل الحكاية إن الوجع عايش معايا إن الحياة عشقت بكايا إني بقيت مش قادرة أعيش الحكاية إن الحياة سودت في وشي ونفسي أسيب الدنيا وأمشي لا عارفة أموت ولا عارفة أعيش كل الحكاية كل الحكاية إن الوجع عايش معايا إن الحياة عشقت بكاية مش قادرة أعيش كل الحكاية إن الحياة سودت في وشي ونفسي أسيب الدنيا وأمشي
مين اشترى مين اللي باع وصلنا للوداع والحلم في لحظة ضاع هيفيد بإيه سؤالنا مين اللي حب مين اشترى مين اللي باع وداع وداع وداع صوتك لسه في قلبي بينادي الحياة يزرع جوايا حبي ويقول أعيش معاك صوتك لسه في قلبي بينادي الحياة يزرع جوايا حبي ويقول أعيش معاك اتغير ليه في ثانية كأنك واحدة تانية اتغير ليه في ثانية كأنك واحدة تانية حتى الصوت اللي نادى مش هو الصوت ده لا اتغير ليه في ثانية كأنك واحدة تانية اتغير ليه في ثانية كأنك واحدة تانية حتى الصوت اللي نادى مش هو الصوت ده لا وداع وداع وداع وداع وداع وداع وداع دلوقتي ما عادش ملك غير جرحي والسكات لكن مش حابة ابكي على عمري معاكي فات دلوقتي ما عادش ملكي غير جرحي والسكات لكن مش حابة ابكي على عمري معاكي فات مش هسمع صوت هواك ولا قلبي لو ناداك مش هسمع صوت هواك ولا قلبي لو ناداك هنحيكي من سنيني حتى من الذكريات مش هسمع صوت
معايا بيتنا وبعمل لي هوا غنتنا وبعمل لي هوا غنتنا جرح وراح وانا بعد وراح جرح وراح وانا بعده جراح وحننسى والله ونرتاح من اللي جرحنا من اللي جرحنا جرحنا جرحنا هنداوي روحنا من اللي جرحنا
يا حبيبتي يا يا حبيبتي في الليل اللي احنا علمناه يحضن ايامنا بشوق وإياه افتكرتك وافتكرت افتكرتك وافتكرت ازاي مع الاحزان بعدت وازاي على الايام قدرت لقيتني وحدي ليكي قلت اه قلت قلت قلت نفسي احضنك دلوقتي وانسى في عينيك الوقت نفسي احضنك دلوقتي وانسى في عينيك الوقت واخدك والف الكون ولا مرة ولا مليون واخدك والف الكون ولا مرة ولا مليون دول قالوا ده مجنون اقول لهم اشتقت نفسي احضنك دلوقتي وانسى في عينيك الوقت الليل بجنون وسحر سكون أخدني لقلبك ولقيتك آه نفس الأشواق في عيون مشتاق حسيتها ما بينا وضميت ضميتك آه آه حسيت إن إحنا بس اللي بنحب بس حسيت ان احنا بس اللي بنحب بس والليل ابو قلبي قاسي الليل ابو قلبي قاسي داني بويانا همس داني بويانا همس واخدك والف الكون ولا مرة ولا مليون واخدك والف الكون ولا مرة ولا مليون ونقالوا ده مجنون اقول لهم اشتاق نفسي احضنك دلوقتي عينيك اليوم ويدوب في ثواني النور صحاني ورجعت وحيد واتمنيت آه، ليه تعدي أوان كل الأحلام لحظة ما بقول أنا حبيتك حبيتك ناديت على اللي يحسك وياخدنا انا وانتي بس اه ناديت على اللي يحسك ياخدنا انا وانتي بس علشان احضن عينيكي علشان احضن عينيكي ولا اشوف من تاني شمس ولا اشوف من تاني شمس واخدك والف الكون ولا مرة ولا مليون واخدك والف الكون ولا مرة ولا مليون ونقالوا ده مجنون اقول له اشتقت امسح ضنك دلوقتي وانسى في عينيك الوقت نمسح ضنك دلوقتي وانسى في عينيك الوقت نفسي احضنك
Mm-hmm.
قلبي حبيب عمري حبيب عيني حبيب الروح يا حبيب قلبي ويا حبيب عمري حبيب عيني حبيب الروح ومن الليلة ابتدى عمري معاك قلبي لفين ما تروح يا حبيب قلبي حبيب عمري حبيب عيني وحبيب الروح من الليلة ابتدى عمري معاك قلبي لفين ما تروح وشغلت بالي يا أغلى غالي من اللي لا ده أنا ملك إيديك مفيش في قلبي ولا في خيالي مفيش غير أنت بفكر فيك هو ده حلم الليالي هو ده ده عليا غالي هو ده بس اللي نفسي يبقى طول العمر جنبي حبيب قلبي حبيب عمري حبيب عيني وحبيب الروح من الليلة ابتدى عمري معاك قلبي لفين ما تروح انا ليا مين واشتاق لمين واحلم بمين اللي حبيبي ده انا دقت دوب وازاي اتوب ده هو قدري ونصيبي انا ليا مين واشتاق لمين واحلم بمين اللي حبيبي ده انا دقت دوب وازاي اتوب ده هو قدري ونصيبي وشغلت بالي يا أغلى غالي من اللي نادى أنا ملك إيديك مفيش في قلبي ولا في خيالي مفيش غير أنت بفكر فيك هو ده حلم الليالي هو ده ده عليا غالي هو ده بس اللي نفسي يبقى طول العمر جنبي حبيب قلبي حبيب عمري حبيب عيني وحبيب الروح من الليلة ابتدى عمري معاك قلبي لفين ما تروح خد قلبي ليك دوبني فيك كلف عينك ليلي وقمري والعمر ايه يلف عينين انا من جديد ببدأ عمري خد قلبي ليك دوبني فيك كلف عينك ليلي وقمري والعمر ايه يلف عينين انا من جديد ببدأ عمري وشغلت بالي يا أغلى غالي من اللي لا ده أنا ملك إيديك مفيش في قلبي ولا في خيالي مفيش غير أنت بفكر فيك هو ده حلم الليالي هو ده ده عليا غالي هو ده بس اللي نفسي يبقى طول العمر جنبي حبيب عيني وحبيب الروح من الليلة ابتدى عمري معاك قلبي لفين ما تروح جاي على نفسك ليه راجع بعد ايه انا مش بكتب لما بقولك اني حقيقي نسيت جاي على نفسك ليه راجع بعد ايه انا مش فاكر حتى ان كنت في يوم فعلا حبيت يعني خلاص ما بقاش في حياتي ليك دلوقتي مكان انا مش انا انا واحد تاني غير اللي عرفته زمان يعني خلاص ما بقاش في حياتي ليك دلوقتي مكان انا مش انا انا واحد تاني غير اللي عرفته زمان جاي على نفسك ليه راجع بعد ايه انا مش بكتب لما بقولك اني حقيقي نسيت انا مش قادر ارجع تاني انا هبعد وانساك انت قدرت خلاص تنساني في عز ما كنت هواك انا مش قادر ارجع تاني انا هبعد وانساك انت قدرت خلاص تنساني في عز ما كنت هواك جاي على نفسك ليه راجع بعد ايه انا مش بكذب لما بقولك ان حقيقي نسيت كنت حبيبي وسر قهرتي وكل العمر معاي أرجو قولي ازاي حياتي قلبي نسيته ازاي كنت حبيبي وسر قهرتي كل العمر معاي أرجو قولي ازاي حياتي قلبي نسيته ازاي جاي على نفسك ليه راجع بعد ايه انا مش بكذب لما بقولك اني حقيقي نسيت
كل اللي بينا خلاص قدامنا بيحترق كل اللي بينا خلاص لازم نفترق كل اللي بينا خلاص قدامنا بيحترق كل اللي بينا خلاص لازم نفترق يا دموعي ويا قهاتي دعني حبيبي يا ناس يا ليالي ذكرياتي كل اللي بينا خلاص يا دموعي ويا قهاتي دعني حبيبي يا ناس يا ليالي ذكرياتي كل اللي بينا خلاص خلاص خلاص
كل اللي بينا خلاص قدامنا بيحترق كل اللي بينا خلاص لازم نفترق كل اللي بينا خلاص قدامنا بيحترق كل اللي بينا خلاص لازم نفترق
نحترم كل بينا خلاص لازم نفترق كل بينا خلاص قدامنا بيحترق كل بينا خلاص لازم نفترق يا زماني يا عمر اللي راح يا قلبي ملوش غير جراح يا زماني يا عمر اللي راح يا قلبي ملوش غير جراح هو الغرام لعبة وكده شو تفوت بين ده وده هو الغرام لعبة وكده تمشي وتفوت بين ده وده كل اللي بينا خلاص قدامنا بيحترق كل اللي بينا خلاص لازم نفترق كل اللي بينا خلاص قدامنا بيحترق كل اللي بينا خلاص لازم نفترق كل اللي بينا خلاص حبيبتي في الغربة وأنا وأنا في بعيد عن عيني بس قلبي لمين حبيبتي في الغربة وأنا وأنا فين بعيد عن عيني بس قلبي لمين حبيبتي في الغربة وأنا وأنا فين بعيد عن عيني بس قلبي لمين ساكنة في قلبي وأنا ساكن فين وأنا ساكن فين بنظرة لقيتها وبكلمة حكيتها وبقلبي حبيتها هي هي فين هي هي فين قالوا لي وصفها وصفها لنا ان هي حلوه ومن هنا قالوا لي وصفها وصفها لنا ان هي حلوه ومن هنا وانا وانا